بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين ناخد موضوع تاني ماشي في نفس اتجاه الخميرة والحبة والكتير اللي يعمل القليل اللي يعمل كتير والصغير اللي ينتهي كبير بعنوان المعادلة الحقيقة أنا غشيتها من كتاب بقراه عن الكرازة عجبني حط كده مفهوم الكارز أو الكرازة في معادلة فإيه اقتنعت بيها فقلت أقولها لكم يعني مش كل اللي بقراه بقوله يعني لكن اقتنعت بيها هي يعني معادلة طبعا مش الشخابيط اللي قدامكم مش هي دي المعادلة معادلة أسهل من كده هو جاب المعادلة من كلام المسيح لما قال والجزء ده هام جدا في الكرازة على فكرة لأن الجزء ده في الموعظة على الجبل لم يقال للتلاميذ الرسل قيل لكل المؤمنين موعظة على الجبل بتاعتنا كلنا لأن بعض الناس ما زالت تعتقد أن الكرازة شغلة الكهنة والأساقفة والرسل وما شابه لا قال أنتم ملح الأرض إن فسد الملح بماذا يملح لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويداس من الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات طبعا كلكم تقريبا حافظين النص ده تشبيهين سهلين قوي من ضمن تشبيهات المسيح الكتيرة انتوا ملح الارض والملح لو باظ هيعملوا بيه ايه هيرموه ما ينفعش في حاجة تاني والنور انتوا النور ما ينفعش تستخبوا لو خبيناكوا وغطيناكوا طب ما النور ملوش ما فانكشن لازم تبقوا على حتة عالية ومفيش فوقيكم مكيال نوروا عشان الناس تعرف ابوكم ويشهدوا لابوكم طلع بقى بمعادلة لطيفة قوي اسمها HP plus CP plus CC equal MI ولا أينشتاين الحقيقة إنما معلش معلش خدوني على عقلي هتلاقوها مقنعة ال HP ال high potency يعني ايه الملح لازم يكون ملح والنور لازم يكون منور في potency يعني في قدرة في حاجة حقيقية الخميرة حية plus close proximity يعني تقارب حقيقي يبقى حاجة very potent حاجة قوية قربت قوي زائد clear communication تواصل يعني أفضل أو تواصل قوي أو تواصل واضح يساوي في الآخر maximum impact تأثير أقوى ما يمكن فكروا فيها تلاقوها منطقية جدا لازم حاجة فعالة فعلا دواء فعال مثلا بصوا لها من ناحية الدواء وبعدين ما ينفعش أبص على الدواء وأقول خفيت ما هو لازم إيه لازم أقرب من الدواء وآكل الدواء فيطلع maximum impact مش كده إذا في ثلاثة factors أساسيين جدا في الكرازة يخلونا نوصل لتأثير كامل أو تأثير أقوى ما يمكن والثلاثة ال factors دول لا بديل ليهم لو فكرت واحد روحاني جدا لكن لا يتعامل مع الناس كيف يؤمنون بلا كارث طيب منفصل تماما واحد بقى حكاي ولسانه حلو وما بيرحمش حد يعني انما فاضي من جوه very poor impact مش كده واحد موجود وقريب في المجتمع بيشتغل في مكتب في عشرة فمن ناحية التواجد close proximity but with no communication يبقى واضح انه كل واحدة من التلاتة هي اللي بتساعد في التوصيل للنتيجة اللي عاوزها المسيح اللي هي ايه تأثير حقيقي فعال تتضمن تواجد اللي هي clear proximity دي close وتتطلب تواصل وتتطلب قدرة قوة في الأول قوة مع تواجد مع تواصل هنوصل هنجيب تأثير كبير قوي ناخدها بقى عنصر عنصر من الايه الاربع عناصر أول عنصر قالوا الهايبوتنسي ده الفعالية العالية لما قال انتوا ملح الارض قال وراها لو فسد الملح فعلا كده لو فسد الملح على فكرة مش ضروري الملح لما يبوظ يعمل ريحة ممكن ما يعملش ريحة بس ما بيملحش يبقى كلمة فسد لا تعني وحش في ذاته لا تعني ineffective فهمتوا الفكرة الفساد في المسيحي مش بالضرورة يبقى بايظ يعني فاسد بالمعنى الوحش ريحته طلعت لا ده هو لمجرد انه ما بيعملش حاجة يبقى فسد فهمتوا الفكرة؟ لأن الملح الحقيقة أنا عمري ما شميت لا ملح بايظ لكن فعلا ممكن تفضل تحط ملح تحس انك ما بتحطش حاجة يبقى الفعالية دي عبر عنها ربنا يسوع بطريقة تاني وكنا عاملينه زمان أول مؤتمر عملناه مع أنبا بخوميوس وأنبا أنطونيوس كنا انشغلنا في فكرة النار دي جئت لألقي نارا على الأرض كرازة نار لو النار مطفية هتسخن ايه ولا هتسخن حد ولا هتنور لكن لو نار نار هتسخن وهتنور جئت لألقي نارا على الأرض ماذا أريد لو اترمت يعني مع أحد معانيها مش عاوز أكتر من إنها إيه تفضل منورة كده وشديدة كده وسخنة كده ده اللي خلى المسيح في بداية الكرازة في العهد الجديد التلاميذ سخنين بعد القيامة مهيبرين كلهم لأنه المسيح قام خلاص يعملوا فينا اللي يعملوه احنا دلوقتي المسيح قام قال لهم لا لا لا لا ما تنطقوش وما تتحركوش لسه ها لا تبرح أنا أرسل إليكم موعد أبي أقيمه في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي يبقى ده ال high potency أنت محتاج قوة الموضوع مش مذاكرة مذاكرة مطلوبة ومش دورات بس كويس لا الموضوع ما كنتش بتحب ربنا قوي ومليان بروح ربنا قوي لو رموك في اي بلد ملح فاسد ما بتملحش مش جاب نتيجة ليه لانك انت ما مش مليان انما ارمي بطرس ولا توما ولا متى في اي بلد وهو امكانياتهم الثقافية اقل منكم 100% وبعضهم شخصياتهم فيها عيوب كبيرة اه بس في حاجة تاني في هايبوتنس في نهر قوة في قوة ألسنة من نار لما نزل سكنت فيهم غيرت كتير قوي وفضلوا سخنين طول العمر مستعدين يموتوا كمان عشان ربنا السخونة دي هي اللي بتعمل كل الشغل السخونة دي بتيجي ازاي يا جماعة الفولتج العالي ده الضغط العالي ده الكهرباء اللي جوه دي بتيجي اولا بالصلاة عشان كده فضلوا عشر ايام يصلوا وهي دي اللي خلت الروح القدس ينزل كألسنة من نار والمكان يتزعزع يتهز كده يعني ايه هتغيروا العالم هتزلزلوا الدنيا كلها في التسبيح هنقول فتنوا المسكونة طب انتوا ممكن تفتنوا المسكونة اه ممكن تغيروا الدنيا كلها مش بقى انك شاطر قوي في الميديا ولا الكمبيوتر ولا عندك لغات كتير ولا مذاكر كتب كتير لا الاهم من ده كله انك تكون مليان بربنا قوي هتغير وهتغير كتير وعشان كده خلوني أقول حاجة مهمة هناك كارزين لا يعلمون أنهم كارزين وهناك كارزين لا يكرزون فاهمين المعنى؟ يعني ممكن أكون أنا خادم كارز بس القيمة ال value negative zero وفي واحد موجود في بلد بيشتغل عادي وما خدش كورس كرازة بس عمال يأثر في الناس هو هو عمره ما تخيل انه ممكن يقال عليه كارز هو دي بعيد عنه ده يخاف منها الكلمة دي انما هو في الحقيقة بيعمل دور احسن مننا كلنا ليه اصله بيحب ربنا مليان من ربنا فكل اللي بيتعامل معاه بيتغير بيتأثر اذا الكرازة تعتمد اولا واخيرا على ال potency على القدرة على القوة على شعلة النار على الحرارة اللي جوه مصدرها الاساسي الصلاة اللي عايز بيصلي وبيحب الصلاة بيحب ربنا وبيقضي معاه وقت هو شخصية مؤثرة لازم لابد أن يكون مؤثر إيليا ممكن نعتبره كارز جاب الناس كده مئة ألف في يوم بس هو حياته في الجبل موسى النبي يعتبر كارز غير التاريخ الناس دي كلها متأثرة بالجبل بتاعه يوحنا المعمدان كارز درجة أولى الصلاة عاملة فيه كتير قوي إنما الوعظات نفسها تبدو عادية بس القوة اللي ورا الوعظة نارية مش عادية طبعا الفعالية دي بتيجي بالإنجيل يا جماعة عشان كده عمالين نقول قربوا من الإنجيل اشبعوا بكلام ربنا احنا احنا فقراء ليه في الإنجيل والإنجيل في إيدينا ما نختني ايه اللي معطلنا يعني ما نحفظ ما نفرح بكل كلمة قالها المسيح ما نقدم للعالم الغنى ده كله الإنجيل ده ياما غير خطاء وأشرار وعملهم قديسين طب ما هو لسه الباور اللي فيه ما راحتش المشكلة احنا اللي عندنا مش عارفين نستخدمه مش عارفين نشبع بيه يبقى اللي بيشبع بالإنجيل ويذاكره ويفكر فيه كتير ويحفظ آيات ويقول كلام كتير من الإنجيل دفنت اللي بيأثر في الناس الفعالية مرتبطة بالتلمذة والتواضع اللي يحصون النار دي اللي جواك انك تبقى دايما متواضع جواك الكبرياء يطفي النار خالص يفسد الملح خالص يحط المكيال فوق النور على طول انما طول ما انت متواضع انت مؤثر ليه لانك فعال ليه لان القوة الداخلية محفوظة بالتواضع تواضع يصون النعمة فتبقى مليان نعمة لمجرد انك انت جواك احساس انك اخر الكل وطول الوقت تقول له يا رب انا غلبان انا ضعيف اشتغل بيا انا انا المصدرة والجاهل والضعيف والخيبان طول ما انت مقتنع انك ضعيف قوي مقتنع مش بتقولها وعايز المعنى ده متواضع بجد وشايف ضعفك يبقى انت كده القوة مش هتروح طبعا عشان ما ما, ما, ما ننساش ما ينفعش تكون القوة دي بدون أسرار سر التوبة والتناول هو حياتنا كخدام وككارزين طول ما أنت بتتوب بصدق طول ما أنت بتتملي طول ما أنت المسبح غالي عليك وبتتناول يبقى أنت عمال تمتلئ يبقى ال HP بتاعتنا ال high potency دي معناها الامتلاء بروح الله معناها النار قايدة النور والع الملح مالح قوي نقطتين بيملح مش لازم تحط كتير يبقى هو ده اول محك هينتج عنه ال maximum impact الاخراني تاني محك يا جماعه ال close proximity انك قرب من الناس وده اللي بنعمله دلوقتي ان انتوا بتسافروا ان انت بتختلط بمجتمع مش بتاعك انك بتتكلم مع سواق التاكسي انك بتدخل مطعم متحكي انك بتدرس ال culture بتاع الناس ده اسمه close proximity انت بتتقارب بتقعد في ال park في بوروندي تلم العيال اللي في, في, في الشارع وتلعبهم ده تقارب وتواصل بس هو التقارب الاول انك رحت سافرت اتوجدت عشت زي ما المسيح تقارب الينا المسيح نزل من السماء عشان يبقى قريب لينا ما كناش هنعرفه المسيح هو الكارز الاول طبعا فجه من السماء لينا من غير كده ما كانش ينفع نخلص ما كانش ينفع نعرفه فال proximity دي ليها معايير مهمة هفكركم بحاجة كل الكبار القدام يعني سمعوها كتير في أربع مبادئ تحكم وجودي في العالم حافظينها القدام يحتملوني أربع آيات حكاهم المسيح في يوحنا 17 ليلة صليب هو شايفنا ازاي المسيح عاوز علاقتنا بالدنيا تبقى ازاي في الأول أكد على الحقيقة الأولى ليس من العالم كما أني أنا لست من العالم أنت مش زي الدنيا أنت نوع تاني أنت مش بشر عادي ليه يعني عشان روحي فيك روح الله فيك فأنت مش بشر عادي طبعا أنت مش من هنا فما ينفعش تعمل زي الناس ما ينفعش تفكر زي الناس دي أول قاعدة أنت مختلف تاني قاعدة قالها المسيح العالم مش هيحبك expected العالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم نتيجة طبيعية لأنك غريب لأنك مختلف الناس هتبقى كشة منك رفضاك أنت ليه مش بتكذب زينا ليه مش بتشتم زينا ليه مش بتكره زينا ليه ما بتخافش على الفلوس زينا لا أنت تخوف فالعالم ممكن في الأول يرفضك ما تستغربش القاعدة الثالثة لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير خليك موجود في العالم ما تطلعش أنت مختلف ومرفوض لكن لازم تفضل موجود تاني أنت مختلف ومرفوض لكن لازم تفضل موجود هي دي التقارب لازم تفضل موجود ما ينفعش تسيب البلد أصل هما مختلفين قوي طب يبقى ما انت ما تنفعش خادم ولا كارث ما هو طبعا هم مختلفين بس انت لازم تفضل موجود عشان النور ينور والملح يشتغل ليه ده كله بقى كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم أنت موجود مع أنك مختلف ومش مقبول لأنك صاحب رسالة أنت موجود عشان تعمل حاجة مش موجود وخلاص لا لا أنت موجود لأن في رسالة لازم توصلها يبقى الأربع مبادئ اللي يحكمونا أنت مختلف لست ليسوا من هذا العالم أنت مرفوض العالم أبغضه أنت موجود لست أسأل أن تأخذ من العالم أنت صاحب رسالة كما أرسلتني أرسلته يبقى هنا التأثير مرتبط بالوجود إن لم نكن موجودين يا أحبائي لن نكون مؤثرين بصوا لمجتمعنا المصري إيه أكتر حاجة تأثر التواجد طب لو قعدنا نشتغل في الكنيسة بس مش شايفيننا ومش حاسيننا يبقى كل واحد بيلحق على عياله وتطلع الفتنة وتطلع المشاكل وتطلع ال... لكن لما دخلنا في المجتمع وهو ده الكرازة ندخل مجتمعات العالم ندوب بالتواجد بس يبقى أنا حققت ال close proximity ولو أنا بقى highly potent عندي potency عالية ده أنا كده خل... قربت خل... يعني هيجي ال maximum impact فاضل لي خطوة صغيرة هنا اللغة أساسية بقى واللغة مش بس لغة اللغة والثقافة ما هو ال close proximity كلكم اللي سافرتوا عارفين دي أكبر أزمة معطلانة أزمة لغة في رأيي مش عارف تنطلق يا ريتك تعرف الرواندي بتاع البوروندي ولا يا ريتك تعرف الصيني بتاع الصينيين يا ريتك تعرف الكوري بتاع الكوريين يا ريتك تتكلم الياباني بتاع اليابانيين أكيد أكيد ده اللي هيخليك مؤثر أكتر انما بتتكلم لغه اخرى ونتكلم بالاشارات ويقول كلمه نفهمها بطريقه تانية وحلق حوش بقى يعني ايه النتائج بقى اقل ما يمكن ليه وعشان كده المسيح بدأ بنعمة الألسنة لو تاخدوا بالكم معجزة الألسنة في يوم الخمسين هي ضرورية للكرازة ليه بروكسيمتي تقارب مع الشعوب لأنه مش هيلحقوا يتعلموا لغات بقى ولا فزقهم الزقة دي طب احنا عندنا وقت نتعلم لغة ونتعب ونذاكر فاللغة اللغة دي مش بس اللغة اللغة والثقافة طريقة الكلام المفاهيم العرف بتاع كل بلد كل ده بيفرق جدا لانه لما بتاكل من طبقه وبتتكلم بطريقته وانت جاي له من اخر الدنيا انت لوحته خلاص نص المشوار اتقضى خلاص هو بقى مستعد يستقبل ويسمع كمان الأنشطة اللي تتعمل في أي مجتمع يحتاجها المجتمع مش أنت تعرف تعمل إيه المجتمع ده محتاج إيه في فرق تفكير كبير قوي مش أنا أعرف أعمل إيه لا يا سيدي متشكرين لازم تعرف هم يحتاجوا إيه النشاط اللي ينفعهم العيال دي تحب تلعب إيه يجوز أنت جايب لعبة غالية جدا ومتخيل إن هم هينبهروا الحقيقة العيال الغلابة ما بيحبوش اللعب الغالي مش ده اللي بيبهرهم عادة ممكن تجيب له أجهزة يقعد خمس دقايق ويطلع يلعب بالإيه كرة شراب ويبقى متكيف جدا طب ما أنت مش فاهم شوفوا هو بيحب إيه مش أنت عاوز تجيب إيه ما ده ده جزء بقى من التقارب طبعا هي التقارب والكوميونيكيشن قريبين لبعض بس أنا مركز في التقارب التواجد الأول طبعا ربنا يسوع أستاذنا في الحتة دي بدون مثل لم يكن يكلمه ليه الناس بتحب الحكايات والناس غلبانة مش هتعرف تحوش في دماغها أفكار كتير الناس تقدر الحكاية ما تنساهاش أكتر من كده مفيش لكن على انفراد يبقى في مستويين في التعليم وخدناها زمان القدام في مستوى تعليم شعبي في مستوى إعداد خادم فكان مع التلاميذ بيفسر ليه أصل ده يعد أن يكون مسيح صغير فهنا في مستوى غير المستوى كلام مع العامة شيء والكلام مع اللي انت بتعمله local servant هيبقى أعظم شوية ثلاثة البعد الثالث عشان توصل للتأثير الأعلى ال CC ال clear communication يقول القديس يعقوب يا إخواتي الحبايب ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع دي قصة هامة جدا كل علم ال communication دلوقتي يبدأ بالاستماع مش بيبدأ بالكلام التواصل أساسه اسمع مش أساسه اتكلم احنا عادة بقى شعب يقول على طول كله يتكلم محدش يسمع مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب فكرة يضعونها تحت مكيال يعني زي قافل على نفسك وخايف على نفسك ومش عاوز تتواصل مش عاوز تطلع من الأم أم خايف لا خايف ليه ده المسيح فيك ده ربنا كله معاك ده انت شايل رسالة ليه خايف تتواصل ليه عايل الهم يعني الناس دي هتعمل فيك ايه يعني دايما ناس طيبين قوي ممكن تفاجئ انه انت عايل هم ومجرد ما تنكش في الكلام تلاقي هي دي طلعت سهلة قوي ده حتى مستحمل لغتي ومستحمل ال يعني ان انا مش عارف اتكلم وقابل كمان لما يتقال عن المسيح بصوا ربنا يسوع ما جاش يوعظ على فكرة المسيح جزء من حياته وعظ لكن مش كله وما جاش بس يموت والا كان جه على الصليب على طول بس في تعبير كده قاله القديس اشعيا النبي يدل على التواصل الانساني احزاننا حملها ده قمة التواصل اوجاعنا تحملها لما بتروح تبكي مع الباكي وتتألم مع المتألم وتعيش مع الموحود تكسر وحدته بأي درجة المشاركة دي المشاركة هي أعلى درجة في التواصل التواصل non-verbal عارفين في التواصل دلوقتي يقول لك ال non-verbal ده ايه وصلوه كام 85% يبقى ايه ال verbal communication ده 15% كلام يعني انما وشك وايدك وقعدتك ووقفتك ونظرتك وكل ده في تواصل طبعا على اعلى مستوى آه التواصل الافضل ده معناه حوار ناجح درسنا السامرية وهنفضل ندرسها كمثل رائع لتعبير العقاد عبقرية المسيح في الحوار عبقرية في الحوار ايه السؤال المناسب وايه التسلسل الموضوعي في الحوار وايه يتقال وايه ما نجيش ناحيته ما يتقالش وانت بتتحاور بتسمع ايه وبتوصل للنقطة الخطيرة امتى لان لو دخلتها بدري خسرت الجولة اذا التواصل ده فن فن في الاستماع وفن في الحوار نفسه تركيز حقيقي مش تأدية واجب لا انت مركز مع اللي بتتكلم معاه تفهم حقيقي فاهم شخصيته فاهم نفسيته متابعة طبعا مش ممكن يبقى في تواصل من غير ما يكون في متابعة مع ال CC برضو تلاقي المشاركة أخيرا نوصل لل maximum impact تاني ألخص المعادلة لأنها معادلة منطقية مريحة وأنا مش عاوزكم تحفظوا معادلات أنتوا حافظين ما أنتم ملح الأرض أنتم نور العالم كل مرة تصليها افتكر لازم تبقى potent potent يعني قوي مؤثر لازم تكون متواجد تدوب لازم تكون متواصل مبادر بتطلع لبره بتنكش مش متواجد بس متواجد ممكن تبقى تواجد سلبي لو عملت الثلاثي ده الفعالية القوة الأقوى حاجة والتواجد والتقارب ثم التواصل أفضل ما يمكن هتوصل إلى التأثير الكامل إيه هو التأثير الكامل ماذا نبغي من سفرنا وتواصلنا وحكايتنا وفلايرز وكتب ولغة و... عاوزين نوصل لإيه وصفها بولس الرسول ننادي منذرين كل إنسان معلمين كل إنسان بكل حكمة لكي أدي التأثير نحضر كل إنسان كاملا في المسيح خلي بالكم كل إنسان غير كاملا كل إنسان ده البعد الأفقي عاوز أجيب الناس كلها وكاملا ده البعد الرأسي أنا عاوز كل بلد تعرف ربنا كل الناس وعاوز كل واحد في البلد دي كامل في المسيح يا ده انت بتحلم ده انت طماع قوي ده بولس في القرن الأول وعلى قد طموحه خد على فكرة يعني ما عاش 40 سنة كارث إنما غير شكل العالم ليه مش شغال مع ربنا هايلي بوتنت طبعا وموجود ومتواصل لكي نحضر كل إنسان كاملا في المسيح يسوع بنفس المعنى قالها تاني بولس يا أولادي الذين أتمخض بكم يعني شوفوا ألام المخاض ألام الولادة ده يعني بتولد بني آدم في المسيح بتتوجع بتصلي بحرارة بتتعب معاه بترد على أسئلته بتتابعه بتفتقده بتحتمله لأنه بيتولد إذا كانت الولادة الجسدية مرهقة كان بالولادة الروحية هيتولد لخلاص أبدي دي قليلة دي إلى ويتولد لإيه مش يبقى مسيحي يتصور المسيح فيكم يعني إيه عاوز توصل بكل مخدوم إلى شبه المسيح يبقى اللي يشوفه يشوف صورة المسيح يا الزنج اللي أنا بخدمه آه طبعا هيبقى شبه المسيح والشرق آسيوي أيوة طبعا احنا ورانا هدف غير كده مش بس يبقى مسيح يبقى صورة للمسيح ده التأثير الماكسيموم اللي احنا عاوزين نوصل له بطريقة تانية يقول إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله إلى إنسان كامل إلى قياس قامة ملء المسيح يبقى كل البشرية كده بتعمل جسد المسيح اللي كان يرجوه أن كل البشر يدخلوا يبقوا أعضاء في جسده وهو الرأس يبقى الهدف يا جماعة مش مجرد جولة كلامية يعني ايه مش قعدت مع واحد وحكيت وعرفت اقول له آيتين لا لا لا ده مش ال maximum impact دي بذرة ما اختلفناش دي خميرة كويس رميناها بس لا لازم يفضل طموحك اعلى من كده كتير انت عاوز توصله للايمان وللتوبة وللتغيير بجد التأثير مش مجرد واحد يتحول من بعيد يفضل بعيد لا ده انا عاوزه يجي من بعيد ويقرب ويجي من قريب ويبقى تائب وبعد ما يبقى تائب مؤمن يتحول إلى خادم وبعد ما يبقى خادم يتحول إلى كارز وبعد ما يبقى كارز يبقى قديس أو شهيد مش هيحصل حاجة عقبالكم كلهم يعني إيه أنت عاوز تجيب البعيد البعيد ده بعيد خالص ما يعرفش ربنا طب والماله خليه يقرب بس قرب بقى يدور على ربنا بقى يسأل بقى يتعرف خطوة كبيرة وحلوة بس القريب مش هتكتفي انه دخل الكنيسة وتفرج لا لا انا عاوز بعد ما قرب يصدق ولما يصدق يتوب ولما يصدق ويتوب يتحول من مجرد تائب ومؤمن الى آه الى قلنا ايه الى خادم هو كمان رايح يجيب الناس على فكرة التحولات دي حصلت في السامرية السامرية very far away من فكر المسيح قربت وبعد ما قربت قلبها اتحرك صدقت ولما صدقت تابت ولما تابت خدمت ولما خدمت انطلقت في الكرازة بس هو طبعا ربنا عملها عشان سوبر يعني في ايه في ساعتين ثلاثة لكن دي ممكن تاخد سنين وليكن بس هي نفس التسلسل هو ده ال maximum impact انك عاوز كل شخص بتخدمه مش كفاية بس حتى يحب ربنا لا ده انت عاوز توصل انه يخدم ويبقى احسن منك ويجيب غيرك ويمكن يجيب بلاد زي ما جابت السامرة كلها يبقى تاني المعادلة الغريبة اللي هي ايه ال HP زائد ايه CP وبعدين ال CC تطلع ال MI انك لو انت مليان نعمة متواجد فعلا متواصل بجد هتوصل الى اكتر تأثير على الناس اللي حواليك وده اللي ربنا مستنيه مننا لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين